مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أنا عايز أقول لكم شوية ملاحظات أو تحذيرات في موضوع الوعظ. أول ملاحظة هي الفرق بين التجديد والبدعة. الفرق بين التجديد والبدعة. البعض يستهويهم أن يأتوا بشيء جديد. البعض يستهويهم أن يأتوا بشيء جديد فتكون النتيجة أنهم يأتون ببدعة على اعتبار أنها شيء جديد. نحن كنيسة تقليدية محافظة لا ننتقل عن تعليم الآباء الذي ورثناه منذ القديم. ولا نقبل أي تغيير في عقيدة الكنيسة. صحيح إذا جت مشاكل جديدة زي شهود يهوى زي السبتيين بنناقشها. لكن نغير في العقيدة لأ. برضه بنناقش الأمور الجديدة مع الثبات على العقيدة القديمة. ومن رأيي أن أي شيء جديد لابد أن تستشير فيه قبل أن تنشره. البعض ايضا قد يسرح في التامل ويحول التامل الى عقيده او عنصر المبالغات في التعليم وعنصر المبالغات جر كثيرين الى الهرطقه والبدعه مثال لذلك اوريجانوس امن بطريقه التفسير الرمزي ولا مانع التفسير الرمزي كويس لكنه بالغ في التفسير الرمزي مبالغه شديده اخرجته عن التعليم السليم فوقع في بدع كثير اوريجانوس في التفسير الرمزي اتى عليه وقت ظن مثلا ان جنه عدن دي كلها تفسير رمزي ثم خرج بنتيجه الى ان خطيه ادم هي خطيه زنا وان بلاش اخش في المواضيع دي لكن بدا يحول التفسير الرمزي الى اسلوب يشمل كل شيء لغايه لما خرجوا عن مفهومه البعض يظن ان حريه الفكر تدعوه ان يقول ما يشاء حريه الفكر موجوده لكن في العقيده مالكش حريه في العقيده انت مقيد بتعليم الكنيسه والبعض يكون ثائرا فإذا كلمت على حريته واستخدامها يقول لك إيه أنتوا بتحجروا على أفكارنا هو إحنا معرضين لسيف الكهنوت البطار هو إحنا يا حبيبي هدي أخلاقك حرية الفكر مش في العقيدة أنت مش حر تغير في العقيدة أنت مش حر تغير في العقيدة أفكارك مدينك الحرية كاملة داخل إطار التعليم الكنسي العام لكن تجيب لنا تعليم جديد تخرج عن ال ال القيم اللي موجودة عندنا والتقاليد الموجودة عندنا ما نقبلوش هتفضل الكنيسة هي كنيسة كل واحد يخرج عن التعليم تخرجه الكنيسة بره وتبقى الكنيسة كما هي هي بنفس تعليمها مشكلة أيضا في التعليم هي الرأي الخاص والبعض يحول الرأي الخاص إلى عقيدة رأيه الخاص فكره الخاص أنت حينما تعظ إنما تنقل إلى الناس تعليم الكنيسة وليس فكرك الخاص حينما تعلم حينما تعظ انما تنقل للناس تعليم الكنيسه وليس فكرك الخاص فكرك الخاص لما ينتشر هيكون خطوره على التعليم العام والبعض اذا انتشر فكره الخاص تصيبه الوان من الكبرياء يظن انه بقى من المشهورين ومن المعروفين وبقت له شعبيه وناس بيمشوا وراه وما فيش مانع عنده يخبط في الكنيسه حتى لكي ينشر تعليمه الخاص وكنت باستمرار لما بلاقي الحكاية دي بتظهر ونضطر ناخد منها موقف أفتكر العبارة التي قيلت عن هاجر لما هاجر صار لها ولد صغرت مولاتها في عينيها لما هاجر صار لها ولد صغرت مولاتها في عينيها ومولاتها في التفسير الرمزي للآية يعني الكنيسة ولذلك تلاحظوا لما جه الملاك ظهر لهاجر ما قال لهاش آه، يا هاجر روحي ارجعي إلى ساراي قالها لها بأسلوب الملاك فهمه كويس قوي وعارف معناها ايه قال لها يا هاجر جارية ساراي يعني ما تفتكريش انك بقالك ولد وبقيتي خالة ام اسماعيل يعني هتطلعي فيها لا شوف في تكوين اصحاح 16 بيقول ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها إلى آخره وجدها الملاك في البرية قال لها إيه قال لها ملاك الرب آه في الأول وقال يا هاجر جارية سراي يا هاجر جارية سراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين قالت له أنا هربان فقال لها الملاك ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها ارجعي إلى يا جارية قال لها يا جارية وجارية سراي مش ضرتها لا جارية ارجعي إلى مولاتك مش ترجعي ل... لبيت جوزك لا ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها اللي بيكون له فكر خاص وبتكوين الفكر الخاص تتكون له مجموعة من الناس تتبعه وبالتالي مجموعة من المؤيدين ومن المريدين إلى آخره يبتدي يظن إنه ما دام بقى واعظ بالشكل ده يقدر يتحدى الكنيسة وقبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح يا ما سامحنا ناس في حاجات كتيرة لكن في العقيدة ما أمكنش أبدا في العقيدة لا وأنا غالبية الذين عاقبتهم في العقيدة كانت لهم شعبية وكان في آلاف بيتبعوهم لكن نقف عند كده ونقول بس يا حبيبي تقدرش تعدي خطوة أزيد من كده ال- النقطة التانية اللي بتخش فيديو وبتتعب البعض اللي هو قراءة الكتب الأجنبية قراءة الكتب الأجنبية ونقل أفكارها إلى الناس هو عارف إن الكتاب ده مين يعني أراه ولما ينقل الفكر مش هيقولوا له انك انت نقلت عن مودي نقلت عن سبيرجن نقلت عن كامبل مورجان هو حد عارف حد دريان احنا هنا يا بلدي ماشيين على ال مفيش حد دريان باللي بيحصل فال ياخد الفكر يقتنع به يعتنقه ينشره يبان امام الناس انه بيقدم افكار جديده كتير جدا من الناس وانا لما استرجع في ذاكرتي الذين سقطوا في هذا المضمار اجد ان كثيرين منهم من قراءه الكتب الاجنبيه دخلت افكار اجنبيه الى اذهانهم وخرجت من اذهانهم فاستقرت على السنتهم وخرجت من السنتهم لتستقر في مسامع الناس وظنوا انهم وجدوا شيئا جديدا عشان كده بقول لكم خلي بالكم من الحاجات دي. خلي بالكم من الفرق بين الجديد والبدعه المبالغات الحريه وراي النشر ونشر الراي الخاص الترجمه من الاجانب ونشر افكارهم خلي بالكم من الحاجات دي لتكن لتكن مراجعكم مراجع لها الطابع الأرثوذكسي لتكن مراجعكم مراجع لها الطابع الأرثوذكسي اللي حصل بزيادة على كده إن المكتبات الأجنبية اتمل بلاش مك- حتى مكتباتنا احنا اتملت بالكتب اللي هي كتب أجانب كتير مترجمة كتير كتب ايه مترجمة يعني هقول لكم حاجة يمكن ربما بعضكم يستغرب لها شوية كتير منكم قرأ لفهبه ماير وفهبه ماير في كتابه عن حياة شخصيات الكتاب المقدس كان له تأثير على الناس وكتير أو من الشباب قرأ له والى هنا انا لا الوم الرجل قريت له مره كتاب وانا قريته عن طريق الصدفه يعني ايه عن طريق الصدفه كنا ماسكين مجموعه خلاص النفوس وبنشوف ايه افكارها وخصوصا الافكار اللي طلعت في طنطا سنه 66 و وسبعة وستين إلى آخره وقلت أشوف كتب خلاص النفوس وإيه الأفكار اللي عندهم اللي بينشروها فلقيت وسط كتب خلاص النفوس كتاب اسمه مخلصون ومحفوظون اللي جذبني إلى قراءة هذا الكتاب إن مترجمه المتنيح أبونا مرقس داوود ده راجل قسيس مشهور في الكنيسة وابص الاقي في الكتاب ده لم يحدث ان انسان بالغ في موضوع الايمان والاعمال واتكلم عليه بعنف بعنف بعنف قد فهبه ماير في الكتاب اللي ترجمه ابونا مرقس داوود واتذكر انني اشرت الى هذا الامر في كتابي الذي صدر باسم الخلاص في المفهوم الارثوذكسي سنه 67 يعني من 25 سنه الكلام ده غالبيه البروتستانت يقول لك ايه يقول ما فيش حاجه اسمها اعمال والاعمال ملهاش قيمه لدرجه ان البعض يقول الاعمال دي انا ادوسها بقدمي سلامه قدميك يا حبيبي بس نشوف ايه الاعمال اللي انت تدوسها بقدميك يقول ان الخلاص بالدم طب وخلاص بالدم ي- ي- يمنع الاعمال اللي بيقول عليها الكتاب ليرى الناس اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات المهم الغلاه من البروتستانت يقولوا عمل واحد نقبله هو الصلاه وبقيه الاعمال غير مقبوله طيب يجي ف. ب. ماير في كتابه مخلصون ومحفوظون يقول ولا الصلاة لما تبطل صلاة يبتدي ربنا يشتغل تستغربوش من الكلام ده الكتاب موجود وتقدروا تقروا فيه الكلام ده وشوفوا كتاب الخلاص في المفهوم الارثوذكسي وشوفوا ايه ال quotations اللي انا خدتها من الكتاب ده وهو قال ايه لما تبطلوا صلاة أنت الآن تصرخ وتتكلم وتجاهد وتصلي وتعمل لما تبطل يبتدي ربنا يشتغل حتى صلاة ما فيش هنا يأتي عنصر المبالغة وعنصر الشخصية الضعيفة التي تقرأ كلام هؤلاء الأجانب وتقتنع وتعتنقه وتنشره ايه مراجعك والعجيب ان بعض المؤلفين الارثوذكس للاسف اللي كانوا ارثوذكس يعني في يوم من الايام للاسف واخرجتهم الكنيسه ما فيش مانع في اخر الكتاب يضع قائمه بالمراجع وحط فيها من الكتب الاجنبيه زي ما انت تفتكر يعني يفتكر الواحد انه كل ما قرأ لكتب اجنبيه يبقى عالم بيقرا كتب انجليزي وبيقرا كتب فرنساوي و عالم بقى من العلماء والكلمة دي أصلها العبري كذا وأصلها اليوناني كذا وخش بقى في كلام استعراض معلومات أحذركم في الوعظ من استعراض المعلومات هكتبها عندي استعراض المعلومات وساعات بدون مناسبة بدون إيه مناسبة إن كانت حاجة جوهرية نقولها مفيش مانع لكن بدون مناسبة استعراض معلومات يعني معاكوا عالم قاري ودارس وفاهم وعنده الكتاب الفلاني وكتاب فلان وكتاب فلان إلى آخره الكتب الأجنبية أيضا يدخل فيها أيضا للأسف الشديد آم، اللعب بترجمات الكتاب المقدس ترجمات الايه الكتاب يعني ايه بترجمات الكتاب قريت في كتاب آه، وهم غلبوه اللي ألفه إدور إسحاق زمان آه، كان اسمه دانيال ساعات آه، الله يرحمه آه، الآية الأولى من سفر التكوين الآية الأولى من سفر التكوين بتقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية خربة وخالية موجودة حتى في كينج جيمس And behold, the earth was void and formless. Void يعني فاضي وformless يعني ملهاش شكل. المادة في الأول أول ما جت كانت بالشكل ده. هو قال لك لا نرجع لترجمة NIV. اللي هي New International Version ان NIV دي بتقول ايه العايز يجيب الكلمه مش خربه لا مخربه destructed يعني مخربه وما دام مخربه يبقى ربنا خلق الارض عدله وجه الشيطان خربها وكل اللي عمله ربنا انها رجعها الى حالتها قبل التخريب يعني بقت آه، الطبعه الثانيه يعني الطبعه الاولى نفذت خربها الشيطان وجه ربنا عمل حاجة تاني طب ما هو إذا كل دي عشان تثبت قوة الشيطان عندنا آيات لا حصر لها تثبت قوة الشيطان لكن تمسك النقطة دي مخربة وتغير الترجمة عشان تقول إن الشيطان بعد ما ربنا خرق الأرض وكانت جميلة وحلوة ولطيفة وبنت حلال جه رب الشيطان خربها وبعد ما خربها كان عمل الله خلال ستة أيام الخليقة أن يعيدها إلى طبيعتها الأولى طب ما هو إذا كان يقدر يخربها ما بعد ما يعيدها يخربها له تاني ما هو خد على كده إيه يعني هو دي بتثبت قوة الشيطان ما يخربها تاني وتالت ثم ما معنى ان ربنا يخلق الطبيعه دي كلها والشيطان يخربها كلها ده ما استطاعش يهد بيت عند ايوب الا لما اخذ اذن عشان يهد بيت ولا ي... يضيع شويه غنمات ولا بقرات ولا جمال ولا حاجه زي كده خد اذن سمح له الله قام ده يخرب له الدنيا كلها كله وحط تحت كلمه ديستراكتد مخربه كما لو كان قد وجد كنزا هبط عليه يفيد معلوماته شوفوا في نقطتين لازم تاخدوا بالكم منهم نقطة انك تقرا الكتاب وتشوف الكتاب بيقول ايه والنقطة التانية ان واحد يحط في مخه فكرة مسبقة وبعدين يحاول يقرا الكتاب عشان يثبت الفكرة المسبقة عارفين زي ايه هقول لكم زي ايه زي بدعة حاليا بتحدث في كنيسة انجلترا الكنيسة الأنجليكانية أو الأسقفية هما يعني آمنوا بكهنوت المرأة أو لا بلاش آمنوا يريدون أن يكرموا المرأة كويس أو كلنا بنكرمها الم- النساء دول أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وكله نكرمهم عشان يكرموهم يعملوهم أسوس وبعدين يعملوهم آه، أساقفة ويجي الناس يقولوا ولا مؤاخذة يا جماعة أمنا الأسقفة غايبة النهاردة عشان عندها حالة وضع ده الكلام اللي اتقال في الكنيسة معلش الفكرة دي موجودة كده نحاول ندور في الكتاب على ان نجد كلمة لإثبات هذا الأمر يبقى الفكرة موجودة في الأصل أحيانا لما يجدوا الكتاب ضدهم يرفضوا الكتاب لكي يثبتوا الفكرة يرفضوا الكتاب أكتر واحد اتكلم ضد الموضوع ده واحد القديس بولس الرسول فوا- فيجي أسقف من أسقفتهم ال- المنحرفين جدا في هذا الامر اللي لما انا اتناقشت مع بتوع كانتربري وقلت لهم لو الاسقف ده موجود في كنيستنا كان اقل عقاب ياخده ان احنا نشلحه اقل عقاب ان احنا نشلحه يجي يقول ايه يقول بولس الرسول ده كان abnormal كان راجل شاذ يعني كان راجل شاذ ويتكلم عن ال abnormality of Saint Paul of Paul يعني مش ضروري Saint Paul Saint Paul دي يعني تبقى بيديله اكرام يعني ما يتفقش مع ال abnormality بتاعته هنا اللخبطه ان الانسان عايز يدخل رايه بالعافيه ويثبته ولو ادى الامر ان يقف ضد الكتاب ولو ادى الامر ان يقف ضد الكتاب من هنا برضو احترسوا من تفسير الكتاب تفسيرا شخصيا يعني آه، الفكرة موجودة في الأول وانت عايز تفكره ت- تاخد آيات الكتاب لكي تثبت هذه الفكرة كلنا بنؤمن بكتاب مقدس كل الطوائف لكن كل طائفة عايزة تاخد الآيات لكي تفسرها بما يتفق مع رأيها الشخصي ولذلك أق- أقول لك أيضا احترس من خطورة الآية الواحدة الكتاب المقدس ليس آية إنما هو كتاب خد الكتاب المقدس كله من أول في البدء خلق الله السماوات والأرض لغاية أمين تعالى أيها الرب يسوع كله على بعضه كده من التكوين إلى الرؤية وخد الآيات مع بعض التي تكون عقيدة التي تكون عقيدة واحد يقول لك مكتوب في أعمال 16 31 آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك قل له ومكتوب أيضا في مرقس 16 16 من آمن واعتمد خلص نحط دي جنب دي نحط دي إيه جنب دي أدي أعمال 16 ودي مرقس 16 فمحدش آه، ماشية مع بعض الآية بتاع آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك وتحط جنبها إيه؟ من آمن واعتمد خلص وتحط جنبها أعمال 2 38 بعد ما اليهود نخسوا في قلوبهم قالوا لهم الرسل توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتنالوا موهبة الروح القدس أدي الحكاية توبوا وليعتمد يبقى فيه إيمان فيه توبة فيه معمودية نحط الآيات جنب بعض لنكون عقيدة لكن واحد ياخد لك آية واحدة ويكون منها عقيدة ويوعظ بيها لا يا حبيبي لحد كده وتقف الآية دي يقول لك مكتوب قول له هو مكتوب أيضا زي ما حدثت في التجربة على الجبل الشيطان قال للمسيح مكتوب قال له هو مكتوب أيضا يبقى في الوعظ خد الآيات كلها جمعها كون منها كلا متجانسا متكاملا عقيدة متكاملة لكن مش آية تكون عقيدة الآية لا تكون عقيدة ولذلك أنا انتقدت مرة آه، ما فعله السبتيون في وقت من الأوقات ألفوا كتاب اسمه الكتاب يتكلم الكتاب المقدس يعني الكتاب يتكلم سين وجيم سين وإيه وجيم سؤال والجواب عليه بآية أي واحد بسيط أو سطحي يقول لك يا عم ما هو الكتاب بيقول كده الكتاب بيقول كده السؤال والجواب عليه إيه بآية لا أنا أقول له لا السؤال لا يجاب عليه به بآية إنما يجاب عليه بمجموعة الآيات كلها التي تتعلق بهذا الموضوع لكن ما فيش سؤال يجاب عليه بآية عشان كده الطريقة دي يسموها طريقة خداعة ديسيفنج خداعة لأن بيوريك آية من الكتاب أهو الكتاب بيقول كده تنكر الكتاب تتحدى الكتاب أقول له لا أنكر الكتاب ولا أتحدى الكتاب إنما أجمع آيات الكتاب مع بعض ما هو جايز يقول لك أنت هتتحدى الكتاب أهو الكتاب بيقول أقول له حاضر يا حبيبي ويقول أيضا الكتاب بيقول وإيه ويقول أيضا نجمع كل آيات الكتاب من هنا يأتي الوعظ الدسم الذي يجمع آيات الكتاب كلها على بعضها في الفكرة الواحدة التي تحتاج إلى تجميع الآيات مش ضروري في كل عظة تعمل كده يعني ما تجيش في كورنثوس الأولى 13 وتجمع كل الآيات على المحبة توعظ مش معقول جايز توعظ على المحبة لا تطلب ما لنفسها ده عنصر كويس جايز تاخد المحبة لا تحتد لا تقبح ممكن توعظ عليه هي كويس المحبة تتأنى وتترفق تو- ممكن لكن لما تمسك المحبة لا تطلب ما لنفسها ممكن تجمع آيات كتيرة جدا وأمثلة كتيرة لكي تثبت لما تاخد المحبة لا تقبح تاخد كلها أو جايز واحد يعمل لك إزاي يفهم الآية غلط يقول لك شوف يا حبيبي أنا أهو الكتاب بيقول إيه بيقول المحبة تصدق كل شيء المحبة إيه تصدق كل شيء تصدق كل شيء يعني لما اريوس يقول لك كلام تصدقه ما عايزه شويه مخ لو واحد هرطوق قال لك كلام تصدقه تقول دي ايه بتقول محبه تصدق كل شيء لكن الفهم الخاطئ للايه ما يجيش كده ما تفهمش الايه فهما خاطئا بالنسبه لربنا محبتك لله تصدق كل شيء من جهه الله من جهة الناس تصدق الأبرار في كل ما يقولون لكن لا تصدق الأشرار وإلا الكتاب بيقول الحكيم عيناه في رأسه أما الجاهل فيسلك في الظلام أي واحد يقول لك كلمة تصدقها ده لو كل واحد قال لك كلمة تصدقها إن الدنيا تتلخبط معاك يبقى تاخد الآية دي وتدور على الآيات التانية وتحطها معاها كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة الحكيم ما يصدقش كل شيء طب دي مشكلة أمنا حواء يعني إنها صدقت كل شيء إيه اللي, إيه اللي ضيعها الحية قالت لها كلمتين راحت مصدقاهم قالت لها كلا لن تموت بل الله عالم أنكم يوم تأكلان تصيران مثل الله عارفين خمسة قال ياه دي نصيحة مخلصة وحلم مبارك هو اسمك أيتها الحية العاقلة الحكيم لا ما تجيش كده ما تقوليش تصدق كل شيء تصدق لا ادم صدق لا ادم كل على طول يعني من غير ما يعني الراجل كان مستوي زي اتسوى قصدي اقول آه، اعطتني فاخذت فاكلت من غير ما تقول له حاجه يعني إذا لا تأخذ آية وتعظ عليها بدون فهم أو الآية مستقلة عن باقي تعليم الكتاب أو الآية مستقلة عن باقي تعليم الكتاب ناخد تصدق كل شيء ونحط جنبها آيات وآيات وآيات وآيات ولهذا تجد أن الكتاب المقدس أحيانا يعطينا تعليما عجيبا يحتاج ان الواحد ي... يكون عينيه عينيه في راسه وواخد باله من الكلام ماشي ازاي المهم هجيب لكم ايتين ورا بعض موجودين في الكتاب ورا بعض وكل آية عكس التانية ما تزعلوش من كلامنا الكتاب المقدس ده فوق راسنا من فوق بما فيه الآيتين شوفوا آية منهم تقول إيه لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت والآية التانية تقول جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يصير حكيما في عينيه نفسه واحدة جاوب الجاهل حسب حماقته وواحدة لا تجاوب الجاهل حسب حماقته تقول لي ايه تناقض لا مش تناقض لكن بيديك حالات معينة في حالة تجاوب فيها وفي حالة ما تجاوبش فيها في حالة لو وجدت ان هو يعني هيطلع ناصح ويبان هذا الجاهل بينشر له بدعة ولا حاجة تجاوبه حسب حماقته لئلا يصير حكيما في عيني نفسه لكن إذا وجدت إنها مناقشات غبية وهتاخد وتدي وتفرج الناس عليكم وتعدله أنت يعني تبقى معادل ليه زيه فيكلمك ما تجاوبوش ليه؟ لئلا تعدله أنت الناس يتفرجوا عليكم ويلاقوا قاعدين انتوا الاتنين تخبطوا في بعض بلا نتيجة مناقشات غبية يبقى هنا في الايتين دول الكتاب المقدس اعطى لنا تعليما كيف نسلك احيانا ندخل مع غيرنا في مناقشه واحيانا لا ندخل مره تجاوب الجاهل حسب حماقته ومره لا تجاوب الجاهل حسب حماقته واضح الكلام ده انت ايه اللي دخلك في الخط استنى تقول ايه ده احنا الحصه خلصت ولا مؤاخذه الميعاد خلاص نكتفي بكده شويه ونروح للمحاضره